قل هذه سبيلي أدعو إلى بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد مشاهدي الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته كلام جميل يا مولانا لكن فين البيوت اللي فيها آه هذا التراحم وهذه المحبة لن تكون إلا في البيوت التي آه استقام آه أفرادها الزوج والزوجة على أن ذلوا نفوسهم وصبروا على قرينهم لله حاجة تانية الوسيلة الجهاد طب ازاي نحصل الكلام ده يعني مفيش يعني لحظات ود كده مستمرة للنهاية يعني حاضر المسألة الوسيلة اللي هتساعدك على الجهاد تجاهد نفسك لو انت مش قادر تبقى كده تتمثل في قول الله أولا واصطبر عليها أكبر الأوامر اللي لازم تنفذها ناحية زوجتك ايه وانت الراجل القيم على البيت الصلاة يعني اخوانا ده من ترك الصلاة فقد كفر يعني ما ينفعش نترك الصلاة الا الصلاة طيب ربنا بيقول وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها مش وصف بقى احنا في انفسنا قلنا الصبر يعني اصبر عن المعصية واصبر على الطاعة لا ده مش اصبر على مراتك اصطبر كانت تقول سأصبر حتى يعجز الصبر عن صبري الله يرحمه سأصبر حتى يعجز الصبر عن صبري عجبها البيت قوي حفظته وخدته منهج سأصبر حتى يعجز الصبر الصبر نفسه يعجز مش للصبر حدود لا لا لا اصطبر يعني افتعل الصبر اشتريه يا اخي مش لاقيه مني نفسك بيه انه ممكن الحال يتصلح بعدها ان شاء الله ان شاء الله ان ربنا كريم مش هيخيب رجائنا فيه سبحانه وتعالى اصطبر عليها ما يجيش واحد يقول لي آه يا مولانا نعم زهقت من كل كتر ما بقول لمراتي صلي ما تصليش واحيانا تشوفني جاي من بره تدخل في الصلاه وهي مش متوضيه يا مولانا بتصلي بغير وضوء وما بصليش بس كده عشان انا ما ما ازعقش يا مولانا دين ربنا وزعلان قوي قلت له بعدين قال لي لما لقيتها بتعمل كده رحت جايب حجر وفاتح لها دماغها خيط 10 غرز طب ليه؟ قال عشان لما اقابل ربنا يوم القيامه اقول له يا رب انا خلاص عملت اللي عليا ده انا فتحت لها دماغها شكرا ربنا ما قالكش كده ولا ربنا عايز منك كده ولا يحب منك كده لان ربنا قال لك واصطبر وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها واصطبر عليها وكل جهدك اللي انت بتبذله وبتتحمله ده الضغط العصبي اللي انت فيه ده وبتحاول تعديه وتتحمله في سبيل الله اجرك على الله كبير كبير كبير كبير كبير ويقينا يقينا انت ناجح ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم من المواقف التي لا يمكن أن أنساها كنت أزور جدتي لأمي عليها رحمة الله وعلى والدينا أمتنا أمهات المسلمين وكان يسكن في بيتها يعني في حجرة أسرة حجرة بحمام كده حاجة وكان كل ما اذهب أس- اسمع صراخ الامراه يعني ايه ده يا جدتي تقول لي ادعي لهم ربنا يهديهم دايما الراجل ده كل ما يجي يشبعها ضرب جت في مره من المرات اقسمت عليا يا ابني خش الحق الست حرام عليك الصراخ زيد قوي فالباب مفتوح والصراخ موجود والعيال واقفين الصغيرين على باب البيت الباب الاوضه يعيطوا ويبكوا ويصرخوا فاذا به ماسكها م- لافف شعرها و... على ايديه كذا لفه كده وماسكها حاطط بوزها الله يعزكم في عين الحمام حمام بلدي ويرفع ويضرب يضرب بوزها في الحمام مكان ال- قضاء الحاجه يا اخوانا فانا اعصابي تعبت قلت له اتق الله اتق الله حرام عليك انت ظالم وبشده من عليها تروح قايمه تقول لي انت شيخ انت شيخ نعم يعني انت مبسوطه باللي بيعملوا فيه كده فانا بصراحه يسامحني ربنا ويعفو عني اكلك يلا الطيور على اشكالها تقع انت ما تساليش الا كده تساليش الا كده استوى ومشيت ايه يا ابني ده جدتي بتسالني قلت لها ال- دي حرمه ما تستاهل ده ب- بش- بشخط في الراجل وبشيله من عليها قامت تزعق لي انا ازاي ان انا اعمل كده بجوزها وازق جوزها أنا خايف عليه انه يقع وهو بيحط موزه في الحمام جدتي اوعي تقولي لي تاني شوف ولا- خلاص قال خلاص يا ابني راحت الايام وجات لي ايام سنه اتنين ما ادري والله العدد يعني ورايح اسلم برضو على جدتي في اليوم ال- ميعاد معتاد كده كان كل يوم لازم اوصل لها بك- حبه لبن كده يعني الله يرحمها فانا رايح اودي الحاجه المعتاده كل يوم فلا لقيت واحده قاعده فانا تراجعت طب يا جدتي الحاجه جوه والسلام عليكم فهي قالت لها اجلس انا عايزاك فكشفت عن ايديها ذهب ما شاء الله كده آه، يعني 10 12 غويشه هنا كده فبقول لها انت بتعملي ايه يعني ينفع المراه ت... قالت لا انا عايز اوريك حاجه فاكر الست اللي قالت لك وانت شيخ جاي تخرب عليا لما دافعت عنها وزقيت جوزها كان بيحط بوزها في الحمام قلت لها قالت لي انا انا صبرت ونلت هو كان مدمن مخدرات ما كانش بيصلي وكان بيلعب قمار كان ماشي مع شله بقى- فاسده كلها في الحرام وانا عايز اربي عيالي وطمعانه ان ربنا يهدي لي جوزي النهارده جوزي بيصلي الحمد لله بيشتغل شغل شريف واشترى لي بيت كتبوا باسمي ست ادوار في ميدان المطريه وشوف الذهب معايا قد ايه والنعمه وانا اللي ماشيه البيت كان ممكن من اول لحظه انا كان ممكن اكله انما انا صبرت لله وربنا ما ضيعنيش قلت لها هفضل اتعلم لغايه لما اموت بس ده ده مقام عالي قوي مين مين من الحرمه او من الحريم تقدر تبقى بالشكل ده انا ما بقولش ان يعني نوصل لهذا المستوى لكن انا بقول المبدا لو في صبر زي ما ربنا قال واصطبر لو انت صبرت يا ابني على مراتك واحسنت اليها يقينا مع النقطه الثانيه اللي هقول لك عليها دلوقتي هي- ربنا هيجبر خاطرك ولو انت يا اختي صبرت على جوزك مع النقطة التانية اللي هقول لكم عليها دلوقتي وانت صادقة ما صبرت إلا لله لا صبر عشان خاطر يعني ملكيش حد ولا صبر عشان طمعانة في فلوسه ولا صبر لا لله وعملت النقطة التانية اللي هقول لك عليها دلوقتي يقينا هيصلح ربنا حالكم ايه النقطة التانية لما ربنا قال واصطبر عليها آخر الآية والعاقبة للمتقين يعني ادعوا ربنا بإلحاح ان يصلح لكم القرين بتاعكم ادعي ربنا ان يصلح لك جوزك ويصلح لك اولادك والقرآن علمنا كده ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين قرة عين الزوجة ان يصلح جوزها وقرة عين الزوج انه يصلح زوجته اوعى تقولوا مفيش فايده اوعى تقولوا اللي مش عايز يروح الباب يفوت جمل اوعوا من اول موقف او اتنين او تلاتة لا خلي بالكم خلي املكم في الله لا ينقطع وخذوا في الاسباب ما لم خلي بالكم ما لم يشرك او تشرك بالله او تاتي الفاحشه مصره عليها دول حاجتين بقول لك لا ما فيش صبر يبقى فراق يبقى فراق ليه لان العواقب غير مامونه تقول لي طب ما هو يمكن بعد ما تتطلق تتوب الى الله يبقى رزقها ربنا بحد حد يعني احسن منه لكن ده هيفضل فاكر ليها المصيبه اللي عملتها خاصه اذا تكررت خاصه اذا تنوعت ده لو هي عندها ذره ايمان ذره ذره ايمان لو جوزها ده بيعذبها ليل نهار وهي اتت الفاحشه وهي في عصمته تقبل الذل كله على امل ان تنال منه عفوا ومسامحه عشان يبقى عندها امل ان تقول له يا رب اغفر لي فيغفر لها لان ان لم يغفر لها او يسامحها طب هتطول التوبه من ربنا فين والرحمه من ربنا فين ده لو ما كانش لا بياكلها ولا بيلبسها ولا بيشربها ولا بيديها ريق حلو ولا كلمه كويسه لو انها اصابت الفاحشه وعندها ذره دم خايفه على اخرتها مش بايعه نفسها لجهنم لا تحط نفسها تحت رجليه يمكن ده بعد التوبه والاقلاع عن الجرم اللي عملته لان قبل ما تنزل ايه الحدود في الزنا كان العقاب ربنا قال اللي تاتي الفاحشه دي في بيوت في بيوت الزوجيه التي ياتين الفاحشه من نسائكم يعني وهي زوجه فاستشهدوا عليهن اربعه منكم فان شهدوا فامسكوهن في البيوت احبسوهم حبس مطلق فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا يا طلاق يا موت وانا بقول لك اهو افسال به خبيره لحظه الحبس ثانيه تساوي في نظري القتل يعني انت لو قتلتني ارحم من انك تحبسني ثانيه مش دقيقه مش يوم مش شهر مش سنه مش ثلاثه مش اكتر افهموا هذا الكلام فتخيل لما ربنا وهو الرحمن الرحيم يجعل عقاب هذه المرأة التي فجرت وأتت الفاحشة عقابها الحبس المطلق ما تشوفش باب البيت ولا تكلم حد ولا حد يكلمها في إهانة أكتر من كده وذل أكتر من كده ثم رفع الله نسخ الله هذا الحكم بقوله سبحانه وتعالى آه الشيخ والشيخة إذا زنيا يعني متزوجين فارجموهما البتة ثم نسخت هذه الآية لفظا ليست في القرآن لا تقرأ الآن ولكن بقيت حكما هذا حكم الزاني المحصن فالمرأة لا يا اخوانا هم سببين اقول لك اصبر الى نهاية الطريق ما لم يكن السببين دول واقول لها اصبري الى نهاية الطريق ما لم يك يشرك هو بالله او يكون كثير الحلف بالطلاق وطبعا اتيان الفاحشه حاجه مشتركه احنا قلنا اللي هنقوله للراجل للمراه مفيش تمييز يعني مش هنقول يعني المراه اذا فعلت يبقى فضيحه اكبر والراجل لو عمل اسمه راجل مش اسمه اسمه راجل اسمه حرمه دي حرام ودي حرام دي فاحشه ودي فاحشه ولا تقربوا الزنا لكن من رحمه ربنا يتوب الله على من تاب يعني لما حتى الفاحشه حتى الفاحشه فإذا إذا إذا أصاب الإنسان شيئا من هذه القاذورات فستره الله فليستتر بستر الله ولا يفضحن نفسه بس على شرط ما يرجعش على شرط يصلح انما مش تبقى معيبه بالشكل ده اللي لا عيبه يفوق هذا العيب وكمان متبجحه ومبغدده ورافضه تعيش ورافضه تسمع ورافضه تطيع وتذل وتامر وتنهى لا انت ايه ده انت كده بتشتري النار ببلاش حرام عليك مش هتستحملي النار حرام عليكي ما تستاهليش النار كإنسانة ربنا كرمها ما تستاهليش النار ولقد كرمنا بني آدم كمسلمة ربنا هداها للإسلام وقرت القرآن وفهمت ما تستاهليش النار كبنت ناس مؤمنين صالحين ما يصحش تفضحيهم تجيب لهم مشاكل في الدنيا والآخرة ما تستاهليش النار كامرأة زوج نحسبه مسلما ما يعني, يعني اعقلنا أيتها النسوة واعقلوا أيها الأزواج واعقلوا أيها الأزواج بالصبر على الزوج ما لم يقع في الإشراك أو الفاحشة سنصل إلى الخير إن شاء الله وبالدعاء للزوج أن يجعله الله قرة عين لنا وأن يصلحه الله وأن يغفر له وأن يتوب عليه وأن يوفقنا معه إلى أداء رسالتنا نصرا لدين الله وإعزازا لأولياء الله سيستجيب الله تبارك وتعالى وليكن شعارنا قول الأنبياء ولنصبرن على ما آذيتمونا ولنصبرن على ما آذيتمونا بس ده محتاجة نقطة ثالثة أختم بيها الكلام ما تخرجوش المشكلة اللي بينكم خارج عنكم انتوا الاثنين لو خرجت ورحت قلت لاختك او امك او صاحبتك عمرك ما هتصلح حالك ولو انت خرجت اشتكيت لامك او اختك او اخوك او صاحبك عمرك ما هينصلح حالك الا ما رحم الله في الغالب الاعم مش هينصلح اذا فضلت المشكله خاصه بينكم انتوا الاثنين وصبرتوا على بعض وخبيتوا على بعض وسترتوا على بعض هتتصلح اذا خرجت بره سيتسع الخرق على الراقع هتسمع ممن حولك نفسك هتضيق هيبقى فوق الطاقه مش هتقدر تصبر هتحس انك مخنوق هتحس انك عايز تصرخ وتخبط دماغك في الحيطه انت هتروحي تحكي نفس الكلام لكن لو قفلتوا على نفسيكم وعرفتوا عيوب نفسكم وكل واحد صلح عيبه وتاب الى الله وخاف من غضب الله وصبر واحتسب واذل نفسه وصبر لله ودعا لزوجه ان يصلحه الله ولم يفش سر صاحبه يقينا سيجعل الله بعد عسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا اسال الله ان يؤلف بين الازواج وان يصلح بيننا وبين ازواجنا وان يجمع بيننا وبين ازواجنا في خير وان يؤلف بين قلوبنا وان يتيب ان يتوب على من عصى من عصى الله منا وان يغفر لمن اساء منا وان يربط على قلوبنا اجمعين برباط الايمان لنكون من المؤمنين اللهم امين هذا وبالله التوفيق السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين